بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فقد استمعنا لهذا الجزء الأخير من سورة فاطر وصدر سورة ياسين سورة فاطر كما ألمحنا مدارها حول بيان آه الإنسان وحقيقته والرب ومقام قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم مقام الألوهية مقام ألوهية ومقام العبودية مقام عبودية ولا بد أن يعرف العباد أنهم مهما على كعبهم وأسبغت نعم الله عليهم ما خرجوا عن كونهم عبيد لربهم فقراء إليه وأنه تعالى لو حجب عنهم كل نعمة لا يطعن هذا ولا يغير من صفات جلاله وجماله فهو الغني المستغن عن كل خلقه ولو ذهب بكل العالم ما نقص ذلك من ملكه شيئا بل يصرح تعالى بهذا المعنى فيقول في حديث القدسي والحديث عظيم جدا يحتاج أن يفهم فيه يقول تعالى حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي تخطئون بالليل والنهار وأنا غفار الذنوب شوف صفة الذات ايه فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون قواعد كلها تدور حول معنى الغني لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق ما زاد ذلك في ملك شيء لو كل البشرية ارتقت في إيمانها إلى إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم وصلت كل قلوب لقلب فرعون قال ما نقص ذلك من ملكي شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه حديث عظيم عظيم جدا جدا لو استوعبنا معناه الرب يصف لنا ذاته في هذا الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي حرمه على نفسي من يحاسبه من يراجعه ومع ذلك أبى على نفسه أن يظلم أحدا من خلقه شيئا لذا يقول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم الناس شيئا لا يظلم الناس شيئا نكرة كلمة شيئا لا، نكرة في عموم النفي تعم أي شيء قل أو كثر يستحيل يأتي منه أدنى ظلم الكلام ده غير وارد في حقه مع ان الخلق خلقه والملك ملكه ولو بطش باي عبد من يمنعه مع ذلك حرمه ولما حرمه على ذاته كيف يحرمه على ذاته ثم يحله لعبد من عباده في حق عباده لذا قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا أدنى الظلم محرم إذا جاء في الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة أدنى الظلم مسألة صعبة يعني رهيبة رهيبة ده العقل يا عبادي لن تبلغوا ضروري فتضرون تخيل لو كل البشرية اجتمعت لتضر بالعباد تملك هتضر في ايه لو افنى الارض بمن فيها ينقص ملكه لو تخلص من كل البشريه ينقص ملكه سلامات ايه اللي نملكه ما الذي نملكه امام رب العرش العظيم اللي السماوات والارض باكملها سياتيها يوم تطوى جميعها في يمينه سبحانه وتعالى والنبي يصفها فيقول تجمع يوم القيامة الأرض وتطوى السماوات في يمين الرب سبحانه وتعالى فتصبح كالخردلة في كف أحدكم السماوات السبع والأراضين السبع كل ده في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدنا احنا فين منه احنا فين منه لا حيلة ولا سبيل إذا يقول لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إيه المنفعة اللي ممكن نقدمها رب العالمين ها؟ إيه اللي ممكن نقدمه له حد يعرف يا إخوانا العطاء منه ومنا الأخذ إحنا عايشين أكيل على رزقه رحم الله أحد أصحابه لما خرج الجهاد في سبيل الله فامرأة من أهل الكتاب زارت امرأته فأرادت أن تخببها قالت ذهب زوجك الرزاق المسلمة الواعية أجابت قالت والله ما علمته رزاقا بل ما علمته إلا أكالا طول عمري أنا هو بناكل من رزق الله رزاق من فين بقى ما علمته إلا أكالا أنا وهو نأكل من رزق الله الرزق موجود غاب جوزها مات جوزها الرزق سبب لذا وعد بل في السورة نفسها في بدايتها في صدرتها يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وفي حد غير يرزقكم في حد غير يملك الرزق كل الخلق محتاجين لرزقه ولا فيه في غني مش محتاج لرزقه في ملك مش محتاج رزقه كله محتاج رزقه فوالله ما دي قاعدة يا اخوانا اللي قالتها الصحابية دي قاعدة والله ما علمته إلا أكله ده وصف لكل البشر من أعلاهم لأدناهم كلهم إيه أكيلة في رزق الله حد من ما يرزق يملك أن يرزق أصلا إيه اللي يملكه عشان يعطيه ابن عم ندرك هذا المعنى الدقيق كلنا أكلنا في رزق الله ففي وجه المقارنة بين المرزوق والرازق هو رزاق واحنا كلنا أكيل في رزق لذا يعقب في الآية التي بدأ بها الشيخ قال وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ومن أصله خلانا في الأرض مين اللي خلقنا فيها ومين اللي أنعم علينا فيها ومين اللي أبقانا فيها ومين اللي أعطانا هذه الفسحة وهذا العمر كما قال في نفس السورة أولم نعمركم الكلام ده عرفه القيامة ما عرفوش النهارده عرف بكرة قال أولم نعمركم ما ادالكمش فرصة يتذكر فيها من يتذكر الحمار كان فيه اللي عاش طول عمره ما فهمش ده يبقى البعيد ايه؟ ما حصلش الحمار لو قلت حمار يبقى ظلمت الحمار وتستغفر الله من ذنبك في حق الحمار ما حصلش حمار ما حصلوش يا حبة حاج لذا يقول تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ما أدركوش الأنعام لا حمار ولا حمار إذا ندرك يقول هو الذي جعلكم خلائف في الأرض هو اللي جعلكم غير وحد غيره أجعلنا طب كفرت قال فمن كفر فعليه كفره واحد لا مؤاخذة يعني لو كلنا اجتمعنا وغبرنا نعرف ان غير وجه السماء طيب الغبار راح على مين على دماغنا والسماء هي السماء لو اهل الارض كلهم اجتمعوا يفسد في الارض الفساد على مين على دماغهم هل يضر الله في شيء لذا يقول لن تبلغوا ضر ما فيش سبيل اصلا لا لضره ولا نفعه هو الغني هو الغني والله هو الغني الحميد ومع غناه يحمد لمن استغنى به استغنائه برب يجزي له العطاء كمان ايوه يعني عايشين بنعم ولو شكرنا بس هيزيد لو عرفنا حقه هيزيد لو قطعناه هيزيد معانا عجبة جدا مع انه الغير المستغنى عنه كله لذا يقول هو الذي جعلكم خلائف الارض ها فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا اللي كفر ربنا رضى عنه ولا ازداد عليه غضبا ومقتا وكرها وعقابا طب اللي ربنا غضب عليه يأمن أن يحيا في ملكه سعيدا هتجيب له السعادة فين ولذلك سيدنا إبراهيم لما حاجز قومه حذروه قالوا انت هتغ... لما تكسر الآلهة هيغضبوا عليك هينتقموا منك شوف الخبل لما يصل بالإنسان لهذا الحد خايفين من الجن ومن الأصنام يقول لك اصل الجن ده ورا عفريت والعفريت لو زعلناه هيقلب علينا طب خايفين من العفريت وخايفين من الصنم ما نخافش من خلق العفريت والصنم لذا سيدنا ابراهيم يرد عليهم كل كلمه قال ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء رب شيئا اذا كان ربنا امرني بحاجه هطيع فيها بس لكن اخاف الاصنام بتاعتكم الاله بتاعتكم ولا حتى كل شياطين الانس والجن وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان عايزين أنا أخاف من الأصنام وأنتم مش عايزين تخافوا من الرحمن من غني من ملك ثم عقب فقال فأي الفريقين أحق بالأمن أنا ولا أنتم ها أهل الوطن لا يقول لك ده إحنا الأمنين المسلمين مرعوبين وخايفين ومن اللي عايش آمن في نظرهم ملوك الأرض اللي عليهم حراسات وعايشين في الكراسي وفي الأموال وفي البزخ مش كده ليه؟ وقالوها في مواضع عدة مواقف عدة مش معنى مش قالوا الرب يرد عليهم كل الكلام ده كلام إعلام هجايس لكن الحقيقة إيه امسك أقوى شخصية من دول اللي عصى الله يبقى آمن كيف يأمن في ملكه وهو يعصيه يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن ذل المعصية لن تفارق أصحابها ولو طقطقت بهم برازين وهملجت بهم الجمال, الجمال. لا مؤاخذة يعني أو الخيول لو ركبوا أعلى الطيارات وسكنوا في أعلى الأبراج ذل المعصية يسيبهم ده تلاقي قاعد في بيته في عرشه في ملكه والحراسات حواليه وعايش مرعوب من مين؟ من الأمن بتاعه امسك أي واحد من دول شوف نظام الحرس عامله ازاي عامل حراسة خاصة وما فيش واحد فيهم يدوم كل شوية غير خشية ان يتقلب عليه وعمل حراسة عن حراسة وحراسة على حراسة الحراسة وحراسة على حراسة حراسة الحراسة ونام في وسط دول منعوب مرعوب من كل الحراسة هاتوا أجدع قاعد فيه قاعد على الكرسي وفي وسط عرشه وفرشه يلعب فار تحت الكرسي هيموت هينقلب فئران لذا يقول عنهم تعالى يحسبون كل صيحة عليه تخيل يبقى قاعد في عرشه وقاعد في وسط حراساته طب واحد يفرقع بالونه هيفكرها بالونه الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك كان له كان معمله يقول لك مسكين لي كل عيل فرقع بالونه تعال لا انت انقلاب عسكري هيقلب النظام قال لهم النظام ده اللي حته الطفل يقلبه يبقى نظام ولا حله محشي هنسميه ايه نظام حاجات تبكي والله تبكي يا اخوان تبكي ما هذا هذا الخبل والخلل الكبير الذي اقبل بالعلم فيقول فاي الفريقين سيدنا ابراهيم يقول فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون لو عندكم ذره علم من الامن الحقيقي اللي في حراسات وخايف ومرعوب هو لو امن هيحط كل الحراسات دي لما تجاوز عمر مرحلة الظلم وعدل بين الخلق كان عامل حراسة ده كان كسرة في عرشه مرعوب في قصره من عمر في الشارع وماشي وفي آخر الدنيا مرعوب يوم ما بعت الوفد كسرة عشان يتفاوض مع عمر جايين بيرتجفوا هل هيسمحوا له بدخول على عمر؟ طبعا متوقعين زي البشر عندهم في عند كسرى حراسه وحراسه على حراسه وحراسه على حراسه الحراسه ومين اللي يدخل؟ واي حد يوصل للملك الشاهد الناس زيين بيتلصصوا وعايزين يعرفوا اي بس مفتاح يوصلهم لعمر ففوجئوا واحد في الطريق بيسالوه كيف نصل الى عمر؟ اين عمر؟ قال لهم ده مين ده؟ واحد نايم على حجره تحت ظل شجرة في الشارع العام العام قال هذا عمر قال هذا عمر الناس ذهلوا ده أمير المؤمنين اللي بيحكم دولة بتحاربها الفرس روم وفي حالة حرب ونام في الشارع فقالوا عبارتهم العجيبة قالوا يا ابن الخطاب حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر يوم ما قتل أول سؤال سأله من قاتلي مين اللي أنا أذيته خايف يكون أذى قال من قاتلي قالوا أبو اللؤلؤة المجوسي واحد مشرك ابن جزمة مجرم اللي دلوقتي الشيعة عاملين له مقام وعاملين له البطل اللي قال قالت حق عند سلطان جائر حاطين مع الحمزه في الجنه ابو لؤلؤ مجوس قاتل احد الخلفاء الراشدين بلسان الخلفاء الراشدين حسبنا الله ونعم الوكيل في المجنون الشاهد لما قالوا ابو لؤلؤ المجوسي قال الحمد لله ليه؟ الحمد لله عبارة عجيبة جدا أن قاتلي لم يسجد لله سجدة يحاججني بها يوم القيامة انا ما ظل- ما دام قتيلي كافر خلاص ده مش قضيتي لكن يهمني المسلمين في مسلم انا ظلمته انا ظلمته يا اخواننا مش مسلمين ده البهايم المسلمين ما ظلمها كان يبكي ويقول يعني اخشى سؤال ربي لي لو عثرت بغلة في الشام لسئلت عنها يا عمر لما لم تصلح لها الطريق خايف يسأل عن تعثر بغلة في الشارع لأنه كان سبب لم يصلح لها الطريق يبقى عمل إيه عمر ساب طريق لم يصلحه ساب بغلة تتعثر في الأمة فإن فعل هذا مع البغال والحمير عمل إيه مع البشر حاجة حاجة تنسى العقل يا إخواني هو ده عمر من الذي له الآن اللي عليه حراسات ومرعوب ولا اللي يعرف ياكل في وسط الناس وينام في وسط الناس ويقوم في وسط الناس وآمن مفيش عداوات ما أذى أحد ولا ظلم أحد وأي قاتل له هو الظالم أي مؤذي له هو الظالم ما ظلم الصحابة كانوا يخافوا من ظلم نظرة من ظلم فعل يخشى لو نظر نظرة بالخطأ يقع فيها ظلم عليه أو أخ- صاحبه نظرة ظلم خاطرة تخطر بالي بسوء عن غيره من إخواني الكلام ده حتى خواطر النفوس عالجوها بالوحي عالجوها خطرات الشيطان دفعوها لذا يصف الله حالهم فيقول وألف بين قلوبهم كيف تآلفت كل قلوب الصحابة لحد يحير العقل حد يحير العقل كل الصحابة كانوا كده لما عمر يجد ابنته حفصة اتنازع السيدة عائشة في زوجها الاثنين زوجاته عمر غضب غضب شديد من حفصة قال يا حفصة لا تجعلي رأسك بعائ- برأس عائشة عشان نعلمها وأدبها قال فلست كعائشة أنت مش زي عائشة لا علما ولا ديانة لست كعائشة مع اتنين أمهات مؤمنين خلي بالك واتنين أنداد قال لست كعائشة ولا أبوك كأبيه إن يومين في حياة أبو بكر بحياة عمر كلها كيف وصل عمر لهذا الحد في وزن أبي بكر مع ملحوظة قبل إسلام أبو بكر وعمر كانوا الاثنين في الجاهلية من أعدى أعداء الخلق كان بينهم عداوة قاتلة جدا حتى نزلت فيهم الآية إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم جاءت في أبو بكر عمر جاءت في أبو بكر عمر تخيل اتنين من أشد الناس عداوة لأعظم الخلق محبة والكل يتنافس على ما يقربهم من ربهم أبو بكر وعمر كانوا أيتين مات الله سيدنا حتى بعد ما مات أبو بكر ما ذهبت محبة الصديق عن قلبه لما جلس مع أصحابه يتسارروا فقال تمنوا من كبار الصحابة أبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فمن متمن لو يقول أبو عبيدة وددت لو أن لي وادا من ذهب فأنفقته في سبيل الله ما بات عندي منه درهم الواد يطلع كم كيلو شوف كل أمنهم إيه ويقول سعد وددت لو أن لي أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما أنفقت منها على نفسي درهما إيه دول تفكيرهم في إيه هم في إيه ثم قال يا أمير المؤمنين وما تتمنى أنت إيه أمنية عمر قال وددت لو أن مسجد رسول الله هذا ملئ رجالا كأبي بكر اللي أسمى وأغلى من كل الدنيا نوعية أبو بكر نجيبها من فين؟ نجيبها من فين؟ ندرك عرفوا معاد الرجال لذا علمنا من إبراهيم هذه القاعدة فأي الفريقين أحق بالأمن أهل الصلاح والديانة اللي أدوا لله حقه وأمنوا جانبه ولا الكفر المجرمين الظلم المعتدين الذين ما عرفوا لله حقا وهم يعيشون بنعمه ورب العباد يتوعدهم فيقول فذرني والمكذبين أولي النعمة ويقول ولا تحسبن الله غافلا عما عمل الظلمون ويقول أحسبون أن ما نمده به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلى آخر الآيات كيف يأمن من هذا حاله ووعيد الله فوق رأسه يلاحقه في كل لحظة لذا يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ثم عقب تعالى فيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لما نزلت الصحابة كلهم بكوا كلهم بكوا قال يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم ممكن تخطر بالنا شبهة ولا غيرها اعتبر ده نوع من الظلم بكوا الصحابة شوف الحس وصل بهم لحد فين خافوا أن يكونوا بشيء من الظلم البسيط يحرموا الأمن في الدنيا والآخرة فعلمهم النبي التفسير الدقيق للآية قال ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان إن قال لابنه واعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين أن لم يلبسوا منهم ظلم أي بشرك مش أي ظلم يبقى خصص معنى الظلم هنا بالشرك معنوش مش مجرد الظلم ولا مطلق الظلم الصحابة فرحوا بهذا التفسير فرحوا لكن في البداية كانوا خايفين جدا موت بل كلهم خشي أن يحرم هذا الفضل قال فأينا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم مين فينا لم يظلم في حياته لم يخطئ في حياته إلى هذا الحد وصلوا رب العباد يعلمنا من الذي جعلنا خلائف في الأرض في حد غيره طيب قال فمن كفر فعليه كفره بس الله ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة اللي عايش في مقت الله وغضبه كيف يأمن اللي وعده الله بالخسران كيف يأمن حتى لو اداله فترة أو مهلة يقينا العاقبة إيه الخسران ولا في عاقبة تانية الرب توعد واحد بالخسران ويحصل له عمارة هيحصل له ربح لازم نفهم يا اخوانا وعد الكافرين بخسران في الدنيا والآخرة يقينا سيخسروا الدنيا والآخرة إن لم يكن الآن فغدا فغدا بعد ساعة متى يأتي ده تقديره وترتيبه لذا عد إمه... فترة الإمهال قبل العقاب عدها السدراج قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون هيستدرج لغايه توديه فين؟ زي ما استدرج فرعون سابوا 40 سنه سيدنا موسى يدعوهم توب مش عايز يتوب اتلم مش عايز يتلم يبعت له ايات ايات تسع ايات ايه واحده منهم تكفي لمعرفه ربي ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا بعد التسع آيات بقى مش, مش ساحر في الأول كان بيقول ساحر رجع في الآخر قال لك لا ده مش ساحر ده هو مسحور سحروه السحر بتاع فرعون يعني وإني لأظنك يا موسى إيه؟ ما إذا كانت ساحر ما نفعتش يبقى مسحور أي حاجة ها؟ أي بطاطا عم الشيخ اي كلام في الضياع واني رسولك موسى كان لاول مره سيدنا موسى صرح له الهلاك قال لقد علمت لقد علمت ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض دي ايات انا لا املكها الطوفان والجراد والقم والضفادع والعصا وتحول الايد بيضاء للناظرين الكلام ده كله مش بتاعي ده بتاع رب العالمين وانت شفت بعينيك لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر عشان ال... عشان يا حمار تفهم وتشوف يا لوح مفيش قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورا يعني إيه مسبورة يعني هالك ورايح في ستين ألف داهية لأول مرة سيدنا موسى يصرح له ودي كانت نهاية النهاية وإني لأظنك يا فرعون مسبورا لذا قلت تعالى معقبا فأراد أن يستفزهم بالأرض يطردهم فأغرقناهم معه جميعا قعد يمكر ويتنطط ويطلع ويقصر ها ويعمل اللي عايزه رب العباد ابتلاه بمرض واحد بس ملأ قلبه غيظ بس يعرف يخلصه يعرف يطلعه ربنا ادانا نص قال لو ابتليت واحد بالغيظ الغيظ ده عقوبه عذاب وعذاب أليم جدا لا يأمن صاحبه لا يعرف ينام اللي ملان غيظ يعرف ينام لو الدنيا كلها بتحرسه تمنعه من الخوف مرض رب العباد تحدانا أن يكون لنا قدرة على علاجه قال تعالى من كان يظن اللي يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إن في حد غير ربنا هينصره أو يعصمه هنقول له على مسألة بسيطة جدا ها لو ربنا ملأ قلبه غيظ يعمل إيه؟ هنقول له على تجربة نفذها بس يجيب حبل يربطه في سقف بيته وعلق نفسه فيه عنده كم جدار؟ أربعة اخوانا مهندسين سكت ليه؟ ها؟ أربع جدر وسقف أرض مش دي الجوانب الستة؟ الاتجاهات الستة اللي حواليه؟ طيب قدام أربع حوائط يضرب دماغه في أي حتة تعجبه أو في السقف أو في الأرض يعرف يشيل الغصن قلبه يملك أي سبب لنزعه لذا يقول تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل إلى سقف بيته ثم ليقطع فلينظر يقطع أي سبب حواليه أي اتجاه يعجبه ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما غيظ لو ضرب دماغه في الحيط يذهب غيظ قلبي لو ضربها في السقف لو ضربها في الارض هيروح فين في اتجاهات اخرى غير السته دول اي اتجاه يتجه اليه يذهب غيظ قلبي يا اخوانا ندرك تمثيل ربنا عجيب كل الاتجاهات اللي حوله ما فيها اتجاه يملك به سبب يذهب غيظ قلبه فرعون ربنا ابتلى بمرض صرخ مع الغيظ وصل لمرحله حيرت العقول بقى بيتصرف تصرف الهول بس ما حصلش حتى اللوح لذا يقول تعالى على واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم اتبعوه مش هسيبكم احنا وصلناها لمرحله مش هيسيبك المره دي لا انت ولا معاك واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي الليل ليه؟ قال انكم اتبعوه يقول تعالى معقبا فارسل فرعون في المدائن حاشرين إيه المدائن دي كل مدن الدوله لما منها مين كل عساكره وجنوده والساسة والقادة السياسيين والإعلاميين جابهم بالواحد وبالجزمة شوف لما الغيظ يوصل لمرحلة فين يلم كل البلد كل قيادات البلد كل قيادات البلد بالكلب بالواحد جماعة فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إيه الرسالة رايحة إن هؤلاء موسى اللي معاه لشرذمة قليلون طب شرذمة قانون مزعلانك في ايه؟ ما تسيبوا يعيشوا وانت مالك مالك البلد كلها. دول قل اقليه غلابه ما فيش حقوق الاقليات سلامات ان هؤلاء لشرذمه شر... يعني عدد قليل جدا محدود في جنب في دوله فرعون ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم وده الشاهد اهو لنا ما دام انا بتغاظ يبقى في واحد فيكم متغش اللي ما اتغش هكسر رقبته فالغيظ بالقهر هو متغاظ قهره الله بالمرض فمش عايز المرض يسيب حد ابدا ازاي انا اتغاظ لوحدي وإنهم لنا يجرؤ واحد يقول لي أنا مش متغاظ هتغاظ منه فخت غزه هيخلص عليه فخلى الكل اللي مش متغاظ رغم أنفه يتغاظ وضحت فملأ الغيظ صدورهم جميعا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون بس وإنا لجميع حاذرون خايف منهم يقلبوا النصاب يغيروا البلد طب كيف قلة قليلة تغير النظام وتغير البلد قلة آه. قلة ده حبة أطفال صغيرين حبة عيال هيقلبوا حلة المحشي شفتوا الضباط والعساكر والقيادات والشرطة والجيش والوزراء والأمراء والقضاة والإعلاميين لمهم كلهم في فوتقة واحدة فأخرجناهم من إيه؟ من جنات وعيون وكنوز يعني كلهم أيوة كانوا هم السادة كل الفرقة دي فئة السادة اللي رجعت إليه البلد مرة أخرى هم السادة هم اللي معاهم الفلوس هم اللي معاهم المزرعة الزراعة المزارع هم اللي معاهم الأموال هم اللي معاهم كل حاجة فأخرجناهم من جنات وعيون ها وكنوز ها ها لا وكنوز ومقام أمين كريم طيب الوظائف العالية كده ده وكيل وزارة وده باشا وده قاضي ها كلهم بشوات جاب كل البشوات بالواحد لمهم من كل ثرواتهم ما في واحد طلع شال ثروته معاه طبعا آمن ده هم الساسة وهم السادة وهم رؤوس البلد والباقي مشغلين عبيد تحتهم طيب فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل مين؟ المؤمنين في الوقت ده فأتبعوهم مع الغيظ أتبعوهم مشرقين ما خلاهمش يستنوا الصبح مشاهم عشان يحصلهم بالليل سيدنا موسى بدأ الهجرة المغرب بعد العشاء بالليل فرعون من شدة الغيظ حرك كل دول بالليل وجري وراهم لغاية ما أدركوهم عند البحر وقت الشروق ما طلعش عليهم الصبح لذا يقول تعالى فأتبعوهم مشرقين الغزو وصلوا لفين جيش كل طاقات الأمة لتحقيق ما يغيظه لخلاص ما يغيظه خلص أبدا فأتبعوهم مشرقين يقول تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا ندركون إيه طاقتنا في كل دول ده انت مش هتواجه واحد ولا اتنين ده هتواجه كل الكتايب وكل اللي بيتغاظوا منه وكل اللي فرعون شحنهم شحن عجيب بالغيظ المرض اللي حرك الكل ايه الغيظ مرض قلبي من يملك بثه في القلوب او نزعه حد غيره في حد اصلا يملك شيء على القلوب قال تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه لو قبض بسطك من يبسط يبسطه ولو بسطه من يقبضه ولو ملأه غيظ من يذهبه سلامات سلامات لم يكن هذا غيره الشاهد يا إخواني قال أصحاب موسى قال كلا اللي نجانا بالليل ووصل لغايه هنا هيكمل لنا رحله ازاي دي بتاعته مش بتاعتنا طب يا عم ده البحر قدامنا وفرعون معاه الدولة كلها ورانا هنروح فين يا هنغرق في المية يا هنهلك عدد فرعون رجالته في حل ثالث في سبب مفيش سبب ومع ذلك سيدنا موسى بيقين عجيب قال كلا إن معي ربي سهدي يقول تعالى عندها فأوحينا إلى موسى بإيه بلا سبب قال له أن نضرب بعصاك البحر لو جبنا عشان الارض كلها وضربنا بها البحر تعمل حاجه لكن بأمر الله تعالى بفضل الغني هتعمل وهل البحر إلا جند من جنوده واضح المعنى وقد كان ضرب البحر يقول تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم انشق البحر ل 12 طريق الماء اتحرك يمين شمال وقاع البحر يجي بين ال ال ال ال الماء والماء فأصبح طريق وجاءت الريح تسفي جففت ال 12 طريق حتى صار قاع البحر يبسا تخيل قاع البحر اللي عايش في المية آلاف السنين أول ما ربنا يأذن يجف في لحظة ولذا يقول فاضرب لهم طريقا في البحر إيه يبسة يبسة ده قاع البحر يعني ممكن هتلاقي تحت المية الرملة مية وتحت المية مية ومع ذلك رب العباد يعني في لحظة هيئ هذا القاع بهذا الشكل العجيب بهذا الشكل العجيب لغايه ما اصبح الماء اللي بين الطريقين عباره عن جبل ميه واقف لا يحد من اليمين جدار ولا من الشمال جدار ميه واقفه من قاع البحر لسطح البحر من غير حاجز الماء اللي بين الجبل اللي بين الطريقين اصبحت زي الجبل كالطود العظيم وده معنى فكان كل فرق الفرق ما يفرق بين الطريقين كالطود العظيم الجبل العظيم طيب هتعمل الطرق دي نجا بها موسى من معه وكانت السبيل اللي ربنا استدرج اليه فرعون خاف جدا ينزل في اول ربنا استدرجه كما قال تعالى وازلفنا ثم الاخرين ازلفنا بعد ما وصل لغايه الماء وشاف منظر الجبال جاء الماء لما انشق قدامه قال لك بس يبقى موسى معاها امر ربنا الانشقاق ده امر طبيعي امر عادي بيحصل مع اي حد فرعون من الرعب ما قدرش يغطي تاخره ده ادى فرصه للمؤمنين نجوا عدوا كلهم ما ادرك منهم واحد ما ادرك منهم واحد كلهم نجوا بسبب الخوف اللي دب فيه الغيظ جابوا لغايه الميه والخوف منعوا من النزول ربنا عشان يستدل عمل في ايه قال وأزلفنا ثم الآخرين راكب مركبة حربية يجرها عشر خيول ذكور سيدنا جبريل يصف المشهد فجاءه جبريل ومعه فرس أنثى في وقت حاجتها للذكر وراح جاي في الممر المائي ده الطريق اليابس ده جاء أمام فرعون ووقف بالفرس الفرس في الوقت ده بتعمل حركة بفمها الجماعة الفلاحين يقول بتتلبن كأنها تلوك علقة بالضبط تعمل الحركة دي تفتح باب وتقفله الفرس الذكر لو رأى الأنثى في هذه الحالة لما أغزى عزكم الله لو عليه مين يدلق أبوه اللي خلفوه ودول عشرة خيول مش واحد تخيل ان العشرة كلهم في حركة عفوية في جزء من السنة كانوا قفزين فرعون فين على المركبة من ورا بقى هو والمركبة فين وسط البحر شوف الاستدراج كيف تم لذا قلت تعالى وأزلفنا اللي رفض ينزل ده جرناها لتحت أول ما نزل كل المجرمين اللي وراه مفيش واحد يتخلف هو نزل حد يتخلف كله نزل فملئت كل الطرق بالجيوش ما تخلف منهم واحد هو يجري وهم وراه هو طبعا احتار اول ما افاق هيشد الخيل خيل مين يابا سلامات طب يعمل ايه يمينه ميه شماله ميه خلفه الجيش ورجالته اللي جنبهم فصاروا مش سبب نجاته احد اسباب هلاكه لان الطريق الواحد ممكن ينجو منه يرجع لورا لسه البحر طويل فلم يجد امامه حل الا انه يجري جرى ناحيه المؤمنين ناحيه الجنب الثاني كل ما يجري الجيش ينزل اللي بره لسه ما نزلش نزل اول ما بيجوا كلهم في قاع البحر ربنا رجع الماء اصلها خلصت راحوا فين؟ اذا ندرك ولا مش معنى ان ربنا امهل الكافر يبقى أهمله يستحيل قال تعالى فامهل الكافرين أمهلهم رويد اسمهم شوية بس أنا هتصرف أظبطهم إزاي وده معنى فذرني والمكذبين أولي النعمة سيدنا هتصرف معاهم إزاي هتصرف بهم رب العزة بأسبابه بأقداره بما أملك من قدرات ده ربنا بين النص بالغيظ بس دمر أقوى أمة أمال الأمة التعبانة هلكها بإيه؟ ها؟ مسألة صعبة يا إخوانا صعبة عليه إذا ندرك وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة ثم يعقب فيقول قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض الساسة والسادة والقادة والآلهة والأصنام ها وكل من عظمتموه وكل من قدستموه وكل من جعلتوه سيد عليكم لموا كل دول هل منهم واحد يملك أن يخلق خلقا واحدا من خلق الله لذا يقول أروني ماذا خلق من الأرض أيهما أحق بالاتباع خالق الخلق ولا المخلوق الذي لا سبيل له إلى الخلق قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ده سؤال لنا كلنا فيه واحد عظمناه في الدنيا خلق شيء منها يبقى احنا هو عايشين فين عالي على رزق الله في حد خلق يدعي انه الخالق طب ورهن ايه اللي خلقه ورهن حاجه واحده خلقها الانسان من خلق الله كله اروني ماذا خلقوا من الارض بعدين اعقل ام لهم شرك في السماوات ولا مستخبيين كده وايه مستولى على السماء من رب العالمين هم اللي بيدروها ما احنا دلوقتي عايشين في الوهم الجماعه الدرويش والجماعه الشيعي عايشين في وهم كبير جدا لكن لا السماوات ايه ده السماوات اللي بيديرها الاقطاب مين الاقطاب دول سمهم لك الاقطاب والابدال والانداد للاسف الشديد وقع في هذا البلاء قطاع كبير من البشر ممن انتسبوا لكتب الله المنزله من أهل الكتاب ومن المسلمين هذا الوهم عاش فيه ملايين الخلق كم من بشر أظلهم الأحبار الرهبان تحت هذه الدعوة إن احنا آه فينا الأخطار والناس الصالحين أوي أوي أوي الواصلين أوي أوي أوي اللي بيدوروا الملك مع رب العالمين بيساعدوه واحد مسؤول عن الأرزاق واحد مسؤول عن السحاب واحد مسؤول عن الليل والنهار واحد مسؤول عن الخير واحد مسؤول عن الشر ايه ده ايه ده هذا الكلام ندعي انه دين ندين به لرب العالمين الذي نزل هذا الكلام في كتابه من من هؤلاء له شرك مع الله له اي تدبير في السماوات هاتوا واحد واحد البلاء المبين اللي احنا عايشينه وللأسف الشديد ان هذا البلاء الآن يطل برأسه علينا من كل واد وناد تدفع الأموال لنشر هذا الضلال لنشر إعلاميا ويعطوا إمكانات ضخمة جدا ويبنوا أعلى المساجد وأفخم المساجد والقنوات الفضائية كلها تبقى تحت ايديهم خدمتهم مدد مدد كله عاش على المدد مين اللي هيجيب المدد سيدك الشيخ سيدك الشيخ وتمسك سيدك الشيخ ما بيركعهاش في مشايخ عارفهم ما ركع لها ركعه وشيخ طريق ويبوسوا ايديه وخناقات وصراعات على بقيه الشيء بتاعه برك سيدك الشيخ بركه وما بركعهاش وتروح تقول ما بركعهاش ولا صليش ولا زال اذن ما اقومش مكانه يقول لك يا عم الشيخ انت ما بتفهمش وبيصلي معانا ده بيصلي في الكعبة وقاعد في دورة مية الكعبة بتاعته في الحمام هذا الخبل وهذا الخلل للأسف الشديد للأسف الشديد انطلع على عقول بشرية يفترض فيها الذكاء لواءات ولبس وكلاء وزارة أم لهم شرك في السماوات حد فيهم شارك الله في ملكه لا خلق خلقه ولا الرب في ملكه شاركوا ها قال أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه عندهم كتاب تاني غير القرآن يقول لك آه أنتوا بتاخدوا علمكم من الشريعة والقرآن إحنا بناخده من رسول الله مباشرة كده طب يا سيدي هات اللي اللي هو الرسول ده وربه لي إن كان ما أعطاه لك رسول الله وافق الشريعة إحنا خدناه من نص الكتاب ونص السنة هو ده الوحي من الناس الرسول يقول أوتيت الكتاب ومثله معه ما قالش أوتيت حاجة تانية احنا اخذنا الكتاب والسنه ان جئت ما جئت به يوافق الكتاب والسنه يبقى ما اختلفناش لكن ان كنت جئت ما جئت به يخالف الكتاب والسنه رسول الله يعطيك ما يخالف كلامه ولا ابليس خيل اليك انه رسول الله وعيشك في هذا الوهم يوم القيامه لما هتيجي رسول الله اللي يقف يشفع لك يشفع لك ويا فرحتي بقى يقول لك ده انا لما قعدت اصلي عليه مئة ألف مرة شفت في الرؤيا طب شفت أمرك بإيه إن كان ما أمرك به يوافق كلامه يبقى الرؤيا صحيحة إن كان ما أمرك به يخالف كلامه يبقى إبليس يلبس عليك ولذلك العلماء دققوا في التفسير الرؤى قال لك ما فيش مش حاجة مش أي حد يشوف رسول الله يبقى شافه لا يقال الرؤيا صادقة حقيقة إلا إذا رأى النبي على صورته الحقيقية التي جاءت بها النصوص الحديث النبي يقول من, من رآني في منامي فقد رآني حقا مش أي رؤية إبليس ممكن يزين لك أنا رسول الله يزين ما يزينش يزين إذا كان بيزين في الظاهر مش هيزين في الرؤية في المنام ها يا إخواننا ندرك هذه الحقيقة لكن إذا جاءك النبي بهيئته تشوف عينيه اللي جت وصفها في الحديث تشوف أنفه اللي جه وصفه في الحديث تشوف عرض وجهه اللي جه في الحديث تشوف شعرات شعرات الشايبين اللي جوه في الحديث إن رأيته بصورته الحقيقية يبقى ده صحيح ولها تأويل لكن رأيته على غير هذه الصورة يأمرك بغير ما أمر وأنهاك عما لم ينهى فهذه من الخداع وكفانا خداع أسوق هذا المعنى حتى ندرك أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه من من هؤلاء عنده كتاب غير القرآن يهتدي به أو نهتدي به اللي عنده كتاب يطلعه الشيعي يقول لك عندنا كتاب ها الصوفية يقول لك لا احنا بناخد من الرسول بشرته ها وكان عندنا جماعه في مصر اسمه الفرموي لكن لا احنا بنخش من رسول احنا بناخد من ربنا ببشارته الشيخ الفرموي كان يطلع خطبه في الجمعه ويقول هات يا رب ويقول حدثني قلبي عن ربي وينخع عارف ينخع يعني يطلع كلام من نخاع من تحت حدثني قلبي عن ربي كل مخبول من خبل وراه يقول لك اه انا ما انا بخش منكم ما باخدش الشريعه من كتب وعن عن عن عن ايه عن عن عن دي انا باخد برشلونه مباشره الله يخيبك يقول لك اه بيجي لي في يقظه بيجي لك في يقظه انت مين عشان يجي لك في يقظه من انت ايه افعالك في ميزان الشر ايه اقوالك ايه احوالك لكن عايشين في هذا الوهم وعيشوا فيه جيل بل اجيال الشيعة يقول لك لا احنا عندنا كتاب فينه؟ يقول لك اه عندنا مصحف السيدة فاطمة قد المصحف بتاعكم ده 10 مرات طب وروني نسخة لذا تأتي الآية تحصد كل هذه الفرق بآية واحدة ها أجاب كل الفرق لموهم في آية واحدة أروني ماذا هم خلقوا من الأرض قل أرأيتم ما ترون قل هل من شرك قل أرأيتم شركاءكم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من الله أروني ماذا هم خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ثم أعطى الخلاصة العليم الخبير قال بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا كل دي وعود باطلة لا أساس لها لا أساس لها ودعاوى لا أساس لها ولا سند لها اللي أبطلها رب العالمين بل إن يعد الظالمون بعضهم إلا بعض بعضا إلا غرورا ثم عقب فقال إن الله الإله الحقيقي يمسك السماوات والأرض هي السماء إيه؟ ثابتة في مكان ولا كورة في فراغ مين اللي ماسكها؟ والأرض كورة جوه الكورة مين اللي ماسكها؟ ها؟ الأرض ماسكة نفسها؟ ولا كورة بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس؟ مين اللي ماسكها؟ مين اللي مخليها متعلقة في الهواء ما بتقعش ولا تروح في 60 ده؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكوه من أحد بعده إنه كان حليما غفورا لولا حلمه لأزال كل دول ولذلك بيختم الآية ختام عجيب يزيلهم بإيه؟ بجريمنا بما نسيء به إليه في ملكه نأكل نعمه ونفتري عليه نأكل نعمه ونسيء إليه ونحن في ملكه ونحيا بنعمه كيف نأمن جانبه لذا يختم الله الآيات يقول ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا بكل أفعالهم ما ترك على ظهرها من دب لو هيأخذ الناس بكل أفعالهم ما أبقى على الأرض مخلوق لا إنس ولا جن ولا حيوان ولا حشرة لأن كل خلائق لنا خلقت فإن هلكنا نحن الذين خلقت لنا السبب في بقائها هيدمر الكل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن أعطانا حكمته وقدره قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى مأخرهم لليوم اللي حيرهم فيه انتقامه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ما في شيء عليه منا يخفى ولا في حاجة تخفى عليه إذا ندرك هذا المعنى الآت يا إخواني تفصل الضلوع وكلها تدور حول معنى أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد الوقت انتهى أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات وسامحوني في أن أنا يعني سرعت في ثلاث آيات أخذ الدرس كله لكن الموضوع أطول من ذلك وأكبر أسأل الله تعالى أن يردنا إياكم إليه ردا جميلا اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك الحمد لله رب العالمين